السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب الناس ملك الناس إله الناس الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله على سيد الأولين والآخرين على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد رسالتي اليوم إلى أخي الداعي إلى الله الداعي إلى الله اللي بيدعو إلى الله بالكلمة عن طريق الخطبة والموعظة والدرس بالعمل عن طريق الفعل وتنفيذ الإسلام أخي الداعي انت بتقوم بأشرف مهمة مهمة الأنبياء اللي ربنا أرسل بها الرسل والأنبياء لكن في حاجات معينة خلي بالك منها بقى أولا عايزك تستشعر نعمة الله عليك إنك داعي إلى الله في غيرك داعي إلى السلمات والمسارح في غيرك داعي إلى الأغاني في غيرك داعي إلى الهلس في غيرك داعي إلى الرأس مش في ناس بتدعو لكده مش في أين تذهب هذا المساء كل يوم اين تذهب هذا المساء دعوة يلا الملاهي المراقص السينمات المسارح مفيش ناس بتروح جوامع مفيش اقلية كده بتروح جوامع يقول لك العالم يغني مفيش عالم يصلي سبحان الله اخي الداعي اخي الداعي مش محتاج اذكرك بقول الله عز وجل ان دي اشرف مهنة واشرف رسالة سورة فصلت ومن احسن قولا ممن دعا الى الله اسلوب انشائي نوع استفهام المراد منه النفي مفيش ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين مفيش احسن منه سورة يوسف قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله ما انا من المشركين سورة النحل ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن يبقى الدعوة سورة آل عمران ولتكن منكم أمة أهو أنت منهم إن شاء الله الداعي إلى الله أنت منهم يا أخي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس أنت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله سورة آل عمران برضه النبي صلى الله عليه وسلم سئل حديث رواه الإمام أحمد من خير الناس يا رسول الله من خير الناس تعرف مين قال صلى الله عليه وسلم خير الناس اتقاهم للرب اللي بيتقي الله واوصلهم للرحم اللي بيصل رحمه وفيها مبالغه يعني وامرهم بالمعروف وانهاهم عن المنكر يعني الذي يامر بالمعروف وينهى عن المنكر بس صيغه مبالغه يعني ايه ما شاء الله شغال تمام آه النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من راى منكم منكرا صحيح مسلم فليغيره هل يغير يبقى هتغير هتغير ها بس بايه بقى بالترتيب قال يغيره تقدر بيدي بايدك وتزيله زي النبي عليه الصلاه والسلام سال البخاري لما ابصر في يد رجل خاتما من ذهب فنزعه وطرحه وقال يعمد احدكم الى جمرة من نار فيجعلها في يده والنهارده الناس المسلمين للاسف حاطين كلاكيع نار في ايديهم ها وكل واحد يقول لك انا ما بنشرب النار انا بعيد عن النار انا بعيد عن النار نار نار ايه يا حاج طب ما النار في ايدك يا حاج اهي شيل النار الاول شيل النار وبعدين انا ما بنشرب شر النار فقيل للرجل بعدما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الراجل اللي النبي رمى له الخاتم بتاعه خذ خاتمك انتفع بيه روح خد الخاتم ده بيه واديه لمراتك اتصرف فيه قال لا والله لا اخذه ابدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم فده تغيير بايه ده باليد فمن لم يستطع فبلسانه اقول يا اخوانا ده حرام وده كذا ما يصحش يا ناس فمن لم يستطع مش قادر باللسان فبقلبه اللهم ان هذا لا يرضيك يا رب بس مش على طول تمهيدا لايه لما تسنح لي فرصة اللسان اتكلم تسمح لي فرصة اليد اغير وهكذا انما لازم هغير هغير لازم الداعي الى الله ده انت بتدعو الى الله انت بتأمر بمعروف وبتنهى عن منكر ودي اسمى رسالة اسمى رسالة لكن عايز اقول لاخويا الداعي اللي بيدعو الى الله عز وجل عايز اقول لك شوية ضوابط ضوابط تاخد بالك منها اللي هي ايه انت بتدعو الى الله مش كده اه وداعي اه لابد ولازم وضروري وحتما يكون عندك اخلاص اخلاص انت بتعمل كده ليه انت بتدعو الى الله ليه اصل الدعوة الى الله ممكن تشهرك ممكن تخلي الناس تجيب يعني تقول اسمك ممكن تخلي اسمك قدام الناس آه، ممكن شرايطك تنتشر في السوق الناس تحبك وتيجي تسمعك في خطب الجمعة فالناس تجيب اسمك واسمك يتداول ها ها ممكن ده مدخل من مداخل الشيطان ينفخك اه ما انا الشيخ فلان الفلاني وانا فلان الفلاني كم واحد بيسمعوني بقى وريني كده امم لا ما ينفعش مش انا اللي يسمعني العدد البسيط ده لا مش انا اللي لما اروح بقى مثلا محاضرة ولا بتاع انا اقدم انا رقم واحد وبقى انا انا انا انا باظت باظت اخي الداعي الى الله انت بتدعو الى الله عشان تخش الجنة منظرك كده مفيش اخلاص الله عز وجل يقول سورة الزمر آه، تنزيل الكتاب من الله عزيز الحكيم إلا أنزلنا إليك الكتاب بالحق- بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص لا يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم ما عندكش إخلاص اقعد تحت ما تدعيش وإلا هتبقى مرائي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به والعياذ بالله حديث صحيح فخلي بالك وانت عارف اول ثلاثة يقضى عليهم والعياذ بالله في الاخرة حديث صحيح منهم الشهيد منهم ورجل تعلم العلم وعلمه فجيء به يوم القيامة عرفه نعمه فعرفه فما عملت فيها قال رب تعلمت فيك العلم وبتاع وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم ها وقرأت ليقال قارئ وقد قيل خدت ثوابك واشتهرت بقى والناس كلها فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار والعياذ بالله حديث صحيح فخلي بالك خلي بالك من الأمر ده يكون عندك إخلاص لله يتقال اسمك ما يتقالش اسمك اه تروح تلاقي عدد صغير تلاقي عدد كبير انت انت, انت ال- ال- ال- ال- الداعي الى الله اللي بيقوله من بقه ما بيستفدش منه لانه عارفه الا الاجر والثواب بس اقوله الاثنين اقوله العشرة اقوله الالف الالفين لمليون ده امر ما, ما, ما مش في دماغي يعني يبقى لابد ان يكون في اخلاص اثنين اقول لاخي الداعي الدليل ما تتكلمش كلام من عندك ما تقعدش تقول لي يا بد ولازم وضروري واصلا وبط هات الدليل فين مين اللي قال كده لان الناس لما بتسمعنا الناس لما بتسمعنا وبتفاجئ بالاحكام تقوم تقول لك ايه انتوا هتطلعونا دين جديد خلاص خلاص بقول لك ايه ده رايك رايك يا اخي انت حر يا اخي الله انت مش عايز تسلم على المرأة مش عايز تقعد مع واحده لوحديكم انتوا الاثنين في اوضه مقفول عليكم ده ده موضوعك اصل انت انت خايف على نفسك انت مش عارف ايه ده ده مالك ومالي انما لما اجيب له الدليل كما قال الله في سوره قاف اخرها تذكر بالقران من يخاف وعيد وكما قال في سورة الفرقان ولا يأتونك بمثل يعني حجة او شبهة الا جئناك بالحق ها، واحسن تفسيرا واحسن تفسيرا فلازم الدليل على طول عشان اللي بكلمه يعرف ان ده مش كلامي ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال كذا هو اللي قال كذا هو اللي قال كذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا طب انا مالي هو ده كلام انا انت بتناقشني انا انت بتقول لي ازاي تقول اياكم الدخول على النساء حديث البخاري أه، فقال رجل يا رسول الله رايت الحم ق- اخو الزوج او قريبه او ابن عمه قال الحم والموت الحم والموت الحم والموت ما تخشش على واحده يجوز لك انك تتجوز منها او متجوزة بس محرمة عليك تحريم مؤقت زي اخت مراتك زي مرات اخوك لوحدها ومفيش راجل لا واللي قال كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح البخاري بس اللي مش عاجبه يكلم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خدت بالك يبقى تجيب الدليل على طول وتواجه بيه وتقول ما دام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال يبقى خلاص آه، لازم آه، اطيعوا الله ادي القرآن واطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأذكر اخي الداعي انك انت آه، تتكلم في معالي الامور تتكلم في معالي الامور بلاش السفاسف ورتب اولوياتك في الدعوة في اللي بتكلمه يعني قدامك واحد ما بيصليش ها ومراته مش محجبة ها وبيشرب سجاير تبدأ معاه بايه سجاير والسجاير اتقوا الله يلا تفيها يلا عشان ربنا يكرمك وان شاء الله يا حبيبي ده ما بيصليش سجاير ايه سجاير انت بتتكلموا عنها تتكلموا هما بيتكلموا عن الصلاة خليه يحط رجله على الصلاة ويصلي وبعدين حجب زوجتك يا اخي ثلاثة يبقى كلموا عن السجاير يمكن واحد يقول لي طيب مش انا كده ابقى كاتم حق يعني انا شايفه بيشرب سجاير ما كلمتوش اهو يا حبيبي ده مش كتمان حق ده اسمه تأخير بيان في فرق بين كتمان الحق ان الذين يكتمون ما انزلنا من البيان لا لا لا لا ده اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون سوره البقره لا لا لا لا دي مش كتمان وفي فرق بين تأخير بيان يعني ايه تأخير بيان حديث البخاري ستنا عائشة بتقول قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية ها، لهدمت البيت وبنيت على قواعد ابراهيم الكعبة مش مبنية على قواعد ابراهيم فيش الا الجزء- الركنين بتوعها الركن اللي فيه الحجر الاسود ده على قواعد قواعد ابراهيم والركن اليماني اللي بيشاور ناحية اليمن لو رسمتها على الخريطة يبقى ده الركن اليمامي انت لو رسمت على الخريطة ارسم الكعبة كده شرفها الله عز وجل هتلاقي هنا العراق وهنا الشام هنا اليمن تحت يبقى لو طلعت خط كده يقول الركن الايه العراقي هنا الركن الشامي هنا الركن اليماني اه الركن اليماني على قواعد سيدنا ابراهيم والركن اللي فيه الحجر الاسود على قواعد سيدنا ابراهيم لكن الركن اللي يشاور ناحيه العراق واللي يشاور ناحيه الشام العراقي والشامي مش على قواعد سيدنا ابراهيم لان عندهم حجر اسماعيل النص دايره ده يعتبر من الكعبه ولذلك اللي بيصلي بحجر اسماعيل يعتبر صلى جوه الكعبة ولذلك لا يجوز الصلاة الفرائض جوه الكعبة انما السنن عشان كده بنصلي سنن جوه الكعبة جوه ال- حجر اسماعيل يعني فكأننا صلينا جوه الكعبة لكن في الفرائض لا فبيطلعوا الناس بره سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لها يا عائشة لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت وبنيت على قواعد ابراهيم فهنا سيدنا النبي اخر بيان مش كتم علم ارجع للفقه والفقهاء ما كتمش علم ده تأخير بيان فانت بتأخر بيان شوف ايه ايه المناسب انك تتكلم فيه الراجل ده نظامه ايه زي المثل اللي بيقوله واحد راجل لابس خاتم ذهب حرام ايوه لكن بيغرق بيغرق في البحر ده يغرق بيطلع ايده الحقونه الحقونه واحد يبص يلاقيه لابس ذهب وهو بيغرق يقول له آه، انت يا راجل انت اللي بتغرق ال- الذهب حرام النبي صلى الله عليه وسلم خمسه ابيض رجل الخاتمه من ذهب ذهب ايه يا حاج اللي انت بتتكلموا فيه دلوقتي الراجل بيغرق الراجل بيغرق الله يكرمك يا داعي الى الله سيب الدهب دلوقتي طلع الراجل انقذه الاول شيله بالرجلين كده عبال ما مات اتصفى من بطنه واعمل له تنفس وتمام فالف الحمد لله على السلامه الحمد لله على سلامتك يا سيدي الموضوع كذا وكذا وكذا فين وانت رايح بقى تسلم عليه تاني ولا تطمئن عليه يا سيدي شوف بقى الدهب حرام والدهب ابدا بده الاول يعني خليك في معالي الامور ما تجيش تكلم الناس في حاجات بسيطه والناس مضيعه الاساس زي اللي عامل لنا مقالة ده وبتاع ده بحث كبير ايه ده عايز ايه ده يقول لك القول البتة ايه في تحريم لبس الكرافتة يا حبيبي هي دي المشكلة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما- ما- ما حددناش لب- زي معين نلبسه احنا بنلبس عادي ما هو ده استر عورتك وخلاص لا واحد تاني بقى ماسك لنا ايه انزال الصواعق ايه على من اكل بالملاعق مم؟ هي دي القضية القضية مش ان انا اكل بمعلقة ولا اكل بشوكة القضية ان انا اكل بايدي اليمين اه دي تتكلم فيها بقى لا تاكل بالشمال ولا تشرب بالشمال فان الشيطان ياكل ويشرب بشماله هقول لك ماشي ولا بد من الاكل باليمين والثلاث صوابع وك... ماشي كل الكلام لكن احط في ايدي اليمين سكينه معلقه مغرفه المهم ايه المهم يكون بالثلاث صوابع ويكون بايدي اليمين فخلي بالك علشان ما نبقاش مش عايشين مجتمعنا في بعض الناس بتتهمنا بتقول انتوا عايشين في, في... انتوا نازلين لنا من المريخ انت نازل المريخ وبتطلع المريخ تاني ما انتش عايش مجتمعك ما انتش شايف وبقول لي برضو الداعي الى الله نقطة مهمة جدا وخطيرة جدا جدا اوعى وعلى الله واياك تكون بتتكلم مع الناس كلام انت ما بتعملوش يا ستير يا رب يا ستير يا رب ده انت شوف العقاب هنا بقى و- ومصيبتك عند الله قد ايه اللي بتتكلم وما بتعمل- ما بتعملش الله تبارك وتعالى يقول في سورة البقرة أتأمرون الناس بالبر أتأمرون الناس بالبر ما دي ناس طالحة بقى لما تيجي تكلم الناس أيوة ولا بد ولا ذمة ضروري وحتما طب طب بص لنفسك طب بص النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل حتى تتورم قدماه عشان كده بعض العلماء بيقول يجوز إيذاء النفس في العبادة وفي سبيل الله مفيش مشكلة إيه يعني كان يصلي حتى تتورم قدماه أه لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال إيه من أم بالناس مم. يبقى يطول بيهم يخليهم يزهقهم يبقى يركع بيهم الناس ركعة مش عارف خلصنا سبحان ربي العظيم وقلنا ركع ركع سمعي وبصر خلص ها قال كده ولا قال من اما بالناس فليخفف فمنهم, فمنهم الضعيف والمريض وذا الحاجة ضعيف ومريض وذا الحاجة والقاعدة العامة عندنا الضعيف امير الركب الضعيف امير الركب اضعف واحد نمشي عليه ها لكن هو لما بيصلي بالليل تتورم قدماه براحتك يا سيدي انما اوعى تكون بتؤمر الناس بشيء انت ما بتنفذوش اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون ده سيدنا شعيب في سورة هود بيقول لهم وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت مش ممكن اقول لك على حاجة انا ما اعملهاش سورة الصف يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله وفي سورة الحجرات بئس الاسم الفسوق بعد الايمان كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون فخلي بالك ايها الداعي الى الله والا والله في حديث في البخاري ومسلم الواحد بيترعب منه يا رب عافينا يا رب اللهم انا اعوذ بك من فتنه القول والعمل يا رب يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم يؤتى بالرجل يوم القيامه والعياذ بالله فيلقى في النار جهنم فتندلق اكتاب بطنه يعني تطلع معاه بره والعياذ بالله فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى يدور بالامعاء دي كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع اليه اهل النار ويقولون يا فلان مالك الم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر مش كنت بتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يقول بلى ايوه صح كنت امر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه كنت أمر بالمعروف يا ناس مفروض تعمله المفروض المفروض المفروض طب وانت وكنت أنهى عن المنكر اوعى تعمله كذا وكذا كذا وانا بعمله فشوف دي بقى عقابها ايه عند الله شوف دي عقابها ايه عند الله والعياذ بالله جهنم تندلق اقطاب بطنه ويقعد يدور بيها كما يدور الحمار في الرحى فيا ريت ايها الداعي ايها الداعي الى الله خلي بالك من النقطة دي ثم اقول للداعي الى الله ان الدعوة الى الله ما هيش بالكلام بس مش بالخطبة مش بالدرس مش, مش بالكلمة بس لا ده بالفعل يعني ايه يعني آه انا كنت فاكر مثلا سنة ايه سنة 76 كنت في الجيش من 73 ل 76 وكنت ملازم اول فحاطط دبرتين وبلبس لبس الجيش وكنت اتعمد كنت كاتب كتابي على زوجتي لسه اتعمد امشي مع زوجتي وهي محجبه وانا بلبس الجيش ليه علشان الناس كلهم لما يبصوا كده يقولوا الله كان على ايامنا مثلا 73 74 75 الكلام ده يعني ايه ده ظابط ومراته محجبه ما كانش الحجاب لسه يعني منتشر ومعروف قوي عندنا في بلادنا وبتاع كنت بتعمد هذا ولا تعال نمشي في الشوارع تعال نقعد نمشي في الشوارع كده ايه احنا هنمشي بسرعه عشان الناس تتفرج علينا عايزين الناس تتفرج على الحجاب كده تشوف حجاب المرأة المسلمة بس ليه انت كالمنبر المتحرك انا بقف على المنبر اقول قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام وربنا بيقول تعملوا تعملوا اهو اهو اللي ربنا بيقول عليه وانا بقول لكم كلام عليه اهو ادي الشكل اهو اهو يبقى الدعوة الى الله ايه عمل صيغه عملية اختي المحجبة اللي ماشية بالشارع دي انا بقول يا بختك ده انت منبر متحرك منبر متحرك كل واحد واحده بتشوفك اه ده ازاي اللي ربنا قال عليه اه يعني ربنا قال كده في القرآن والنبي عليه السلام في الاحاديث اه زي كده اهو كده اه ولذلك الدعوة الى الله ازاي مش كلام بس طب انت انت واقف مع ناس والاذان قدم اه سواء طالب او بتشتغل او راجل او اي حاجه اه الاذان اه طب يلا يا اخوان يلا عشان نصلي ان شاء الله حتى لو هم ما صلوش انت تروح انت تروح تصلي انت مالك ومالهم يبقى هم يقولوا ايه مم. والله يا اخي ده هو سبحان الله كان معانا وسابنا عشان يروح يصلي مم. شفت ما تخلي عندك دم بقى مم. دعوة عملية زي التاجر لما يقفل المحل بتاعه في الصلاة جاء ميعاد الصلاة يقفل المحل بتاعه انا لما اروح اشتري هقول ايه هقول ايه لنفسي بقى يا اخي خلي عندك دم يا اخي يا اخي ده الراجل اللي بياكل عيش وبيكسب من محله قفله عشان يروح يصلي وانت البعيد ما بتصليش ما بتركحش ليه خلي عندك ده ده- ده صاحب المحل قافل يا اخي يا اخي خلي عندك ده بص ده ايه لما تكون بتاه دي دعوة عملية هو انت كلمتني ده انت قفلت المحل ورحت صليت انت في الجامع دلوقتي لكن قفلتك للمحل دي الناحية العملية دي خ- دعوة لي انا خ- بتهزني انا من اركاني وهكذا فالدعوة لفظ وعمل كذلك فخلي بالك من الامر ده اقول لاخي الداعي اعزك الله ربنا يبارك لك ويتقبل منك آه، منظرك زيك شكلك كلامك فعلك دعوة اناقتك دعوة انيق ناس تحب تبص لك كده يقول صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال سيدنا ابو بكر الصديق يقول لسيدنا النبي عليه السلام يا رسول الله اني احب ان يكون ثوبي نظيفا ونعلي نظيفا شوف يبقى الناس لما تبص لك كده تخيل بقى والعياذ بالله واحد ده يعني شعره منعكش وهدومه مكرمشه كده وريحته دعوه ايه اللي انت هتعملها دي؟ دين ايه اللي انت بتتكلم عنه؟ الناس تقول لك يا اخي روح خليه يشوف نفسه الاول يا عم روح خليه يشوف الاول حاله آه، وبتاع وبعدين ما يتكلم فاناقتك شكلك شكلك ده مطلوب جدا جدا كان النبي صلى الله عليه وسلم بسام المحيا ويعرف برائحته صلوات الله وسلامه عليه قبل ما ين- ما يجي عليه الصلاه والسلام الناس يقولوا الريحه دي اه دي ريحه النبي عليه السلام تخيل وبعدين في نقطه مهمه جدا شوف سيدنا النبي عليه السلام كلامه اظن طبعا مين كلامه احلى من كلام سيدنا النبي عليه السلام مين اسلوبه اجمل من اسلوب سيدنا النبي عليه السلام ومع ذلك الحديث بيقول ايه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة يا ربي حد يزهق من سيدنا النبي آه. ومع ذلك سيدنا النبي كان يعمل ازاي يعني ينفع شوية كده إيه، وبعدين يقعد يتكلم كلام عاوز كلام بتاع، وبعدين ايه آه، يعني مش كل ما تقابلنا مش كل ما تتكلم تقول لي جهنم والجنة ولا- لا يتخولنا بالموعظة حديث البخاري ان الله لا يمل حتى تملوا ها فخلي بالك من الامر ده كذلك وبعدين زي ما بقول لك بقى شكلك يكون اسلامي كلامك تعلم الناس الناس عايزه تتعلم منك الناس عايزه تتعلم الصبح بدل ما تقول صباح الخير تصبح على خير فوتكم بعافيه عوض السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الناس عايزه تسمع منك لما تروح تاكل عند حد اكل طعامكم الابرار افطر عندكم الصائمون وسلط عليكم ملائكه يعني اسال الله الملائكه تصلي عليه واحد عمل فيك جميل جزاك الله كل خير يا اخي مش متشكر من- ميرسي انا مش عارف اشكرك ازاي عن شمتين مش عارف ايه الكلام ده عايز الناس تسمع كلامك تتعلم لما تروح تعزي إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى تصبر وتحتسب تسمع الحمار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تسمع الديك الله مني أسألك من فضلك العظيم لما يضيع منك حاجة تعمل إيه لما لما لما الناس تتعلم منك الدين بالكلام بتاعك وبعدين شكلك والتزامك يعلم الناس الدين بر الوالدين صلة الرحم الإحسان إلى الجار الصدق الأمانة الإخلاص الوفاء غض البصر إلى آخره أخيرا أخي الداعي نقطة مهمة جدا جدا ما دام مشيت في طريق الدعوة وفي طريق ربنا سبحانه وتعالى اعمل حسابك وجهز نفسك ما هي سنة ال- الله عز وجل يعني سنة الدعوة كده انه يكون في ايذاء عشان ربنا سبحانه وتعالى يشوف انت بتعمل ايه يعني انت فعلا مقتنع باللي انت بتعمله ولا لا واحد يقول طب هتأذى ليه بس يا ربي وانا بعمل ايه غلط لا انت عشان بتعمل صح هتتأذى وربنا هيختبرك بالايذاء ده ازاي سورة لقمان سيدنا لقمان بيقول لابنه ايه يا بني اقم الصلاة مم. وامر بالمعروف مم. وانهى عن المنكر مم. وجهز نفسك ليه هيصيبني ايه واصبر على ما اصابك الله هيصيبني ايه ده انت بتامر بالمعروف وانا عن المنكر اه ما هو لما مشيت صح لازم هتتاذى هو انت اعز من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه ها الضيبون السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه طب شوف كان بيحصل معاهم ايه ها؟ ضرب وتعذيب يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا خباب بن الأرط بعد خمس سنين سنة خمسة من البعثة ضرب وتعذيب وسيدنا عمر بن ياسر وبلال بن رباح و... ها؟ انت مش أعز منهم انت مش أعز منهم يا سيدي ده ربنا قال عليهم رضي الله عنهم ورضوا عنه ومع ذلك شوف الضرب والتعذيب اللي كان فيهم يبقى ازاي فلما يجي لك ايذاء في سبيل الله تقول شاء الله ايه ده هي العمليه كده لا يا عم بقول لك إيه؟ لا يا حبيبي اعرف الطريق من الاول ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما مش قالوا ايه ده لا ما كناش عارفين كده لا لا هي طريق كده يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر كل ده صح اهو واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور كده على طول جهز نفسك وجهز شنطتك الله يكرمك عشان انت مشيت صح اهو ها والله ما حصلش حاجه خير وبركه يا ريت لا تتمنوا لقاء العدو وصلى الله العافيه احنا يعني بنتلاكك ولا عايزين لا لكن لو حصل نصبر لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية لكن اذا لقيتموهم فاصبروا اثبت اثبت انت على الصح والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق حق اه وتواصوا بالصبر طب صبر ليه صبر على الايذاء المترتب على قول الحق صبر على الايذاء المترتب على قول الحق ما دام قلت حق هيبقى فيه ايذاء تصبر بقى تصبر وتحتسب اجرك على الله تبارك وتعالى طالما ماشي صح وطالما بتقول خير وبتقول حق الحمد لله لما ربنا يبتليك يبقى تصبر وتحتسب ودي في حد ذاتها دعوة ان الناس تقول فلان اللي كان بيقول كلمة حق حصل له كذا كذا كذا كذا آه عمل ايه لا ثابت الحمد لله ومن الناس والعياذ بالله بقى التانيين في سورة ال- الحج من يعبد الله على حرف ان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة لا مش احنا لا مش احنا انما في سورة البقرة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات خوف من الجوع و... خوف على ايه من كل حاجة وجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون نسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا جميعا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته